أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الباب التاسع والأربعون أو الفصل التاسع والأربعون من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله عجبت من أقوام يدعون العلم ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرها فلو أنهم أمروها كما جاءت سلموا لأن من أمر ما جاء ومر من غير اعتراض ولا تعرض فما قال شيئا لا له ولا عليه ولكن أقواما قصرت علومهم فرأت أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل ولو فهم وسعة اللغة لم يظنوا هذا الناس في العقيدة طرفان ووسط في أحاديث الصفات فطرف يشبه ويمثل بمعنى قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم فأهل التشبيه والتمثيل يقولون يد مثل دي خمس أصابع وعقل زي دي كده لله يد زي دي كده ويثيرون شبهات مثل خلق الله آدم على صورته حديث والطرف الثاني الطرف بيقول بالتعطيل والتأويل يبقى الأولاني التشبيه والتمثيل والثاني التعطيل والتأويل التعطيل والتأويل بيقولوا لا ازاي يبقى ربنا له يد ما ينفعش امال ايه ربنا ما قال يد الله فوق ايديهم قصده قوته قصده عظمته فاوله الصفه قال لا ربنا ملوش يد كل احاديث الصفات بقى مثلا ايه ينزل ربنا الى سماء الدنيا لا لا ربنا ما ينفعش ينزل ينزل ازاي تنزل رحمته حتى يضع الجبار فيها قدمه فلا لا لا ملوش قدم وانما يطفئها يعني الى اخره دول اهل التاويل اهل التشبيه قالوا يد زي دي وساق زي دي وقدم زي دي ونزول زي ده اهل السنه في الوسط دايما اللهم اجعلنا منهم يا رب أهل الحق الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوساطها لأهل السنة قالوا لله يد ولكن ليست كأيدي يدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في فئة رابعة نسيت اللي هو بيتكلم عنها ابن الجوزي دلوقتي اللي اسمها فئة المعطلة او الواقفة الواقفة دول قالوا ايه يد الله فوق ايديهم يعني ايه يعني كاف ها يا عين صاد ما نعرفش يعني ايه الواقفة دول برضه مبتدعة زي الاثنين التانيين بالظبط لان احنا عارفين يعني ايه ايه الدليل ان احنا عارفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا جل جلاله الحديث فقام أعرابي وقال يا رسول الله أو يضحك ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال بخ بخ فقال الأعرابي بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على قول بخ بخ قال الأعرابي لن نعدم من رب يضحك خيرا يبقى الراجل ده فهم صفة الضحك ولا ما فهمش فهم صفة الضحك ما أولش معناها الرضا ولا توقف ضحك يعني إيه زي ألف لام ميم كده مش معناها حاجة خالص فالواقفة بيقولوا كده إن يد الله فوق أيديهم يضع الجبار فيها قدمه ينزل ربنا آه، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة كل أحاديث الصفات دي وآيات الصفات ملهاش معنى زي طاسين كده ملهاش معنى خالص فالواقفة والمشبهة والممثلة والمعطلة والمؤولة كل ده ضلال الصح ايه اهل السنة بيقولوا ان لها معنى اللي هو المتبادر للذهن ولكن ننفي الكيفية يبقى نثبت الصفة وننفي الكيفية يبقى ينزل ربنا يبقى معناها ايه ينزل نثبت النزول لكن كيف ينزل هنا نقف ما نعرفش كيف الواقفة بينفوا الصفة او بيتوقفوا في الصفة احنا ما بنتوقفش في الصفة ودي من بعض اللخبطة الحاصلة اللي من دول برضو ان بعض الناس ودي اخطر حاجة بتحصل عند الاخوة بنسميها خلط الاوراق ان تحصل لخبطة في الفهم يعني ايه الاصل في المسألة في الذبائح عشان لما حد يجي يكلمك عن اللحم ده مزكى ولا مش مزكى هذه المسائل اللي بتنتشر بين الاخوة اه يقوم هو يقول لك الاصل في الشرع التوقف في الذبائح فلازم نعرف مين اللي ذابح الكلام ده كده زي ما بيقول كده خلط اوراق ليه لان المطلوب التوقف في الذبائح مش في الذابح انت فهمت لا لسه التوقف في الذبائح يعني الذبيحه دي مذبوحه ولا لا اللحمه دي مذبوحه ولا لا مذبوحه هو ده التوقف لكن مش التوقف مين اللي ذبحها اللخبطه اللي حصلت ان هو مش متوقف في الذبيحه ده متوقف في مين اللي ذبح ده مسلم ولا مش مسلم فهمت يا بني ادم برضه طب اعمل له ايه ده الشرع بيأمر بالتوقف في الذبائح والفروج بمعنى ايه ان اللحمه اللي جت دي لازم اتوقف الاول دي مذبوحه ولا لا قالوا لي مذبوحه اكل الشرع بيقول لي كده ان انت اقف لحد ما تشوف اتذبحت ولا لا مزكاه يعني مذبوحه مش معناها انها مسمى عليها مزكاه يعني مذبوحه مش ميته الشباب النهارده ما بيتوقفش في الذبيحه ده هو قاعد يسال ايه ان مين اللي ذبحها اصل اللي بيذبحوا في المذبح ودول بيسبوا الدين يبقوا كفار يبقى الذبيحه لا تجوز يبقى كده هو ده اللي بنقول عليه ايه خلط الاوراق ده خلط الاوراق مسائل زي كده كتير بقى اللي بيحصل خلط الاوراق ليه لان اللي بيتكلم ناقل عن عشرين مرحلة فعلى ما الكلام يوصل بيكون اتلخبط ما تلقاش المسألة من أصولها فاهم ازاي؟ فالمهم نرجع تاني ان في مسألة التأويل في خلط أوراق في لخبطة فالأصل في الصفات أمروها كما جاءت اللي هي الكيفية لما سئل كيف استوى قال الاستواء معلوم ها والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه الكلام ده مشهور على انه من الامام مالك ولو رجعت الاسانيد تلاقيه عن ام سلمه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الصحابه كانوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين بدليل انه قال له ايه؟ يضحك هو ربنا بيضحك قال له اه بيضحك قال له النعم من ربنا يضحك خيرا ادام هو بيضحك يبقى خير لان لما يبقى حد بيضحك تتوقع منه الخير لما يبقى غضبان ومكشر ومبوز يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم تلاقي بعض الناس كده يقول لك سيب الشيخ دلوقتي عشان مكشر مثلا يعني اما يبتسم اتكلم معاه لكن ده مكشر سيبه هي دي معنى ايه يبقى الراجل فهم معنى ايه يضحك ما نقدرش نقول بقى احنا مش فاهمينها خلاص الكلام انا كل اللي بقوله ده عشان نفهم موضوع العقيده اتفهمت خلاص واتضحت المساله الفرق كلها ابن الجوزي ملخبط اخر كلام في الموضوع ده ان ابن الجوزي شويه ينصر اهل السنه و... و... وزي السيف في الموضوع وشويه تلاقيه يتكلم كلام زي ده يقدح في اهل السنه الكلام ده قدح في اهل السنه الكلام ده نصر للتاويل اللي هو بيقوله ده خدت بالك ازاي اللخبطه بتاعته دي ان شاء الله في المجلس الجاي فكروني نلاقي مساله ايه ان العالم اذا غلط في مساله ما نبدعوش ولا نرميه ولا نضلله وننسى محاسنه وانما نسيبه في المساله دي وناخد منه بقيه الدين يقول ابن الجوزي عليه رحمه الله عجبت من أقوام يدعون العلم ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرها فلو أنهم أمروها كما جاءت سلموا لأن من أمر ما جاء ومر من غير اعتراض ولا تعرض فما قال شيئا لا له ولا عليه كلام ابن الجوزي هنا الكلام غلط غير صحيح لأنه كده بيؤيد طائفة اللي هم اسمهم الواقفة في ناس مؤولة معطلة وفي ناس مشبهة ممثلة وفي ناس واقفة بيقولش حاجة خالص أهل السنة هم الذين يثبتون الصفة وينفون الكيفية يثبتون الصفة وينفون الايه الكيفية فابن الجوزي منهجه في معظم كتبه احيانا ينصر مذهب اهل السنه واحيانا ينصر المؤوله واحيانا ينصر الواقفه ما هوش مستقر هل هي مراحل مر بها في حياته لا ندري لان تاريخ تدوين الكتب بتاعته مش موجود يعني هو ما قالش انه الف الكتاب ده سنه كذا ولا الكتاب ده سنه كذا ولا الكتاب ده سنه كذا فلذلك احنا ناخد الحق زي ما قلت كده ده مبدا عندي ومنهج ان احنا ناخد الحق ونترك الباطل الخطأ ابن الجوزي يقول ايه ولكن أقواما قصرت علومهم فرأت أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل ولو فهموا سعة اللغة لم يظنوا هذا ابن الجوزي لسن ومناظر ومجادل وهيغلب أي حد يتكلم معه خلي بالك لكن هنا الكلام ايه ان بيقول ايه الفرق يا جماعه بين التاويل والتعطيل التعطيل ان تعطل الصفه يعني زي ما تقول ايه ينزل ربنا تقول لا ربنا ما بينزلش تنزل رحمته ده اسمه ايه تعطيل التاويل ان ايه مثلا الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم هو معهم نقول معهم بعلمه وإحاطته ده تأويل التأويل عن دليل عن قرينة القرينة اضطرتنا إلى صرف الكلام عن ظاهره القرينة هنا ايه ان الآية بدأت ألم تعلم أن الله يعلم وانتهت إن الله بكل شيء عليم يبقى المقصود العلم يبقى لما عشان بعض الناس هيقول لك ما أهل السنة عندهم تأويل التأويل بدليل بقرينة قرينة في الكلام خلتك تحول الكلام عن ظاهره إلى المعنى المراد بالقرينة دي فعشان كده ابن الجوزي هنا لما بيقول رأت أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل أيوة حمل الكلام على غير ظاهره بدون قرينة يبقى تعطيل بقرينة يبقى تأويل وما هم إلا بمثابة قول الحجاج لكاتبه وقد مدحته الخنساء فقالت إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة شفاها فلما أتمت القصيدة قال لكاتبه اقطع لسانها فجاء ذلك الكاتب المغفل بالموسي بالموس ليقطع لسانها فقالت له ويلك إنما قال أجزل لها العطاء اقطع لسانها مش يقطع لسانها سكتها يعني اديها فلوس كتير عشان تسكت ده اللي هو التأويل اللي بيقول عليه ابن الجوزي يعني ثم ذهبت إلى الحجاج فقالت والله كاد والله يقطع مقولي مقولي لساني فكذلك الظاهرية الذين لم يسلموا بالتسليم فإنه من قرأ الآيات والأحاديث ولم يزد لم ألمه وهذه طريقة السلف أما من قال الحديث يقتضي كذا ويحمل على كذا مثل أن يقول استوى على العرش بذاته وينزل إلى السماء الدنيا بذاته هذه الزيادة فهمها قائلها من الحس لا من النقل الرحمن على العرش استوى دايما عامل إشكال لكثير من الناس فالمؤولة استوى الرحمن على العرش ايه استوى استوى يعني ايه يعني استوى كما يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء ولكن احنا فاهمين استوى يعني ايه فقال لك لا استوى يعني استولى قال لك اي لام المسلمين دي زي نون اليهود فاهمين اه ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة قالوا حنطة حطوا نون فربنا يقول الرحمن على العرش استوى هم قالوا ايه استولى زي ما دول هلام فلام المسلمين زي نون اليهود ما تزودش حاجة استوى يعني استوى هنا يعني ابن الجوزي بقى بي ايه بيتريق مش عارف يتريق دي جاية عندكم ولا لا يتنقور يت يعني بيعرض بالذين يقولون كلمة بذاته والإمام أحمد لما سئل عن كلمة بذاته قال إنه اضطر إلى قولها لمخالفة المبتدع لازم نقول عشان مخالفة المبتدع استوى الرحمن على العرش استوى يبقى استوى كلمة بذاته لم ترد في حديث ولا في آية لكن احنا اعتقدنا انه فعلا استوى ايه بذاته فقولها مش هيضر لان ده اعتقادك يقول ولقد عجبت لرجل اندلسي يقال له ابن عبد البر صنف كتاب التمهيد سبحان الله العظيم رجل اندلسي ابن عبد البر كله فالشاهد ايه يقول ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له ابن عبد البر صنف كتاب التمهيد فذكر حديث النزول إلى السماء الدنيا فقال هذا يدل على أن الله تعالى على العرش لأنه لولا ذلك لما كان لقوله ينزل معنا كلام جميل جدا الرحمن على العرش استوى لما ربنا يقول ينزل ده دليل على أن ربنا مستوى على العرش وينزل وإلا لو ما كانش على العرش يبقى كلمة ينزل ينزل منين صح كده كلام جميل جدا ومتين لا ابن الجوزي هيسفهه بقى ها ابن الجوزي يقول ايه وهذا كلام جاهل بمعرفة الله لأن هذا استسلف من حسه ما يعرفه من نزول الأجسام فقاس صفة الحق عليه فأين هؤلاء وأتباع الأثر ولقد تكلموا بأقبح ما يتكلم به المتأولون ثم عابوا المتكلمين واعلم أيها الطالب للرشاد أنه سبق إلينا من العقل والنقل أصلان راسخان عليهما مر الأحاديث كلها أما النقل فقوله سبحانه ليس كمثله شيء خلاص ده فعلا أصل ليس كمثله شيء مع الإثبات يعني ده النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عشان كده تجد دايما المبتدع يستدل بنصف الآية ونصف الحديث لكن لو كمل يبطل بدعته ليس كمثله شيء وهو واسع البصير ومن فهم هذا لم يحمل وصفا له على ما يوجبه الحس صح كده الكلام ده صح يبقى هو السميع البصير سبحانه وتعالى بس السمع مش زي سمعنا ولا بصر زي بصرنا بدليل ليس كمثله شيء واما العقل فانه قد علم مباينه الصانع للمصنوعات الخالق مش زي المخلوق واستدل على حدوثها بتغيرها ودخول الانفعال عليها فثبت له قدم الصانع وعجبا كل العجب من راد لم يفهم طبيعة الكلام أليس في الحديث الصحيح أن الموت يذبح بين الجنة والنار أوليس العقل إذا استغنى في هذا صرف الأمر عن حقيقته لما ثبت عند من يفهم ماهية الموت فقال الموت عرض يوجب بطلان الحياه فكيف يموت الموت فإذا قيل له فما تصنع بالحديث يؤتى بالموت يوم القيامة ككبش ثم يسحب عين الجنة والنار المسألة بقى مش محتاجة دماغ إن الموت هيموت إزاي لكن ابن الجوزي لازم يشغل دماغه كان من أذكياء العالم ابن الجوزي دماغ ما حصلتش بعديه الشاهد إيه قال هذا ضرب مثلا بإقامة صورة ليعلم بتلك الصورة الحسية فوات ذلك المعنى قلنا له فقد روي في الصحيح تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان فقال الكلام لا يكون غمامة ولا يتشبه بها قلنا له أفتعطل النقل قال لا ولكن يأتي ثوابهما الكلام ده غلط تأتي البقرة وآل عمران كأنهما إيه غمامتان يبقى هم البقرة وآل عمران هيجوا غمامتان مش ثوابهم يذبح الموت يبقى الموت هيذبح مش تشبيه عشان نفهم لا هيذبح ربنا هيخلق الموت ككبش ويذبحه ايه المشكلة انك تثبتها كده قلنا فما الدليل الصارف لك عن تلك الحقائق احنا بنسأل ابن الجوزي ايه اللي خلاك تصف الدليل الكلام عن الحقيقة قال علمي بأن الكلام لا يتشبه بالأجسام الموت لا يذبح ذبح الأنعام ولقد علمتم سعة لغة العرب ما ضاقت أعطانكم من سماع مثل هذا فقال العلماء صدقت هكذا نقول في تفسير مجيء البقره وفي ذبح الموت فقال وعجبا لكم صرفتم عن الموت والكلام ما لا يليق بهما حفظا لما علمتم من حقائقهما فكيف لم تصرفوا عن الإله القديم ما يوجب التشبيه بخلقه بما قد دل الدليل على تنزيهه عنه أولا اسم القديم مش من أسماء الله الحسنى وإنما الأحسن منه نحن نقول الأول فما زال يجادل الخصوم بهذه الأدلة ويقول لا أقطع حتى أقطع فما قطع حتى قطع برضو ده كلام احنا ثابتين على أصل عقيدتنا أننا نثبت الصفة ونفوض الكيفية وصلت جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته